إخوانكم بدار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرهم أن يقدموا لكم المجموعة الثانية الشرح النفيس لاختصار علوم الحديث وهي لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني والآن مع الشريط الثامن من المجموعة الثانية
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فنواصل الكلام عن الصحيحين وسوف نتطرق إلى ذكر بعض الأحاديث التي انتقدها بعض أهل العلم على الصحيحين ونتبع ذلك ببيان التعدي أيضا على الصحيحين من قبل الجهلة الأغمار الذين كثروا في هذا الزمان وأرجو من إخواننا طلاب العلم أن ينتبهوا جيدا إلى هذه الدروس وإلى القواعد التي سنذكرها في ثنايا الكلام على الصحيحين حتى يتسنى لهم أن يهضموا طريقة الشيخين في تصنيف كتابيهما ومن ثم يذب عن هذين الكتابين الجليلين هذه الغارات الظالمة الجائرة الجاهلة أيضا ونحن نعلم مما تقدم من الدروس أن الحكم على الحديث تصحيحا وتضعيفا إنما هو فرع على الكلام عن الراوي تجريحا وتوثيقا فالأصل هو الحكم على الراوي والفرع هو الحكم على حديث الراوي فمن كان ثقة ضابطا أمينا فحديثه صحيح ومن كان ضعيفا مجروحا فحديثه ضعيف أو دون ذلك يبقى الأصل هو الكلام عن الراوي والفرع هو الكلام عن الخبر أو الحديث الذي نقله هذا الراوي فاعلم أيها المسترشد أن الرواة الذين روى لهم الشيخان البخاري ومسلم ليسوا جميعا على طبقة واحدة في الثقة والضبط والإتقان إنما هم طبقات متفاوتة الذي يعنينا هو الرواه الذين تكلم فيهم أهل العلم لماذا أخرج البخاري ومسلم لرواة تكلم أهل العلم فيهم هناك حكاية رواها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن سعيد بن عمرو البرزعي وهو أحد الذين نقلوا كلام أبي داود السجستاني في العلل وكلام أبي زرعة الرازي فيقول سعيد بن عمرو شهدت أبا زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم ذكر الكتاب الصحيح الذي ألفه مسلم وأبو زرعة الرازي من طبقة شيوخ مسلم من صغار شيوخ مسلم من صغار شيوخ مسلم يعني مسلم اشترك مع أبي زرعة الرازي في الرواية عن شيوخ كثيرين فهو من تلاميذه وأقرانه في نفس الوقت يعني مسلم من تلاميذ أبي زرعة الرازي ومن أقرانه في آن واحد تمام زي البخاري والإمام أحمد بن حنبل فالبخاري تلميذ أحمد وقرينه في آن واحد تلميذه لأنه روى عنه وقرينه لأنه اشترك مع الإمام أحمد في الرواية عن جماعة من الشيوخ معه يعني هو تلميذ وقرين كذلك مسلم هو تلميذ أبي زرعة الرازي وقرينه في ذات الوقت فيقول سعيد بن عمرو البرزعي شهدت أبا زرعة الرازي ذكر كتاب الصحيح الذي ألفه مسلم ابن الحجاج ثم الفضل الصائغ على مثاله فضل الصائغ ألف كتابا ككتاب مسلم فقال لي أبو زرعة هؤلاء قوم أرادوا التقدم قبل أوانه فعملوا شيئا يتسوقون به ألفوا كتابا لم يسبقوا إليه ليقيموا لأنفسهم رئاسة قبل وقتها وأتاه ذات يوم وأنا شاهد رجل بكتاب الصحيح من رواية مسلم فجعل ينظر فيه فإذا حديث عن أسباط بن نصر فقال ما أبعد هذا من الصحيح يدخل في كتابه أسباط بن نصر ثم رأى في كتابه قطن بن نسير راوي اسمه قطن ابن نسير فقال وهذا أطم من الأول قطن بن نسير وصل أحاديث عن ثابت جعلها عن أنس ثم نظر فقال يروي عن أحمد بن عيسى المصري في كتابه الصحيح قال أبو زرعة ما رأيت أهل مصر يشكون في أن أحمد بن عيسى وأشار أبو زرعة إلى لسانه كأنه يعني الكذب كأنه يقول ما كان أهل مصر يشكون أن أحمد بن عيسى يكذب ثم قال لي يحدث عن أمثال هؤلاء ويترك محمد بن عجلان ونظراءه ويطرق لأهل البدع علينا فيجدون السبيل بأن يقولوا للحديث إذا احتج به عليهم ليس هذا في كتاب الصحيح ورأيته يذم من وضع هذا الكتاب ويؤنبه ده كلام أبي زرعة الرازي اعترض على ثلاثة رواة روى عنهم مسلم في صحيحه أولهم أسباط بن نصر وهذا ليس من شيوخ مسلم بل من شيوخ شيوخه ثم ذكر قطن بن نسير وأحمد بن عيسى بن حسان المصري وكلاهما من شيوخ مسلم وجرح أبو زرعة الرازي هؤلاء الثلاثة وقال كيف يدخل هؤلاء الثلاثة في كتاب يزعم صاحبه أنه جمع الحديث الصحيح هذه التهمة فكيف أجاب مسلم عنها أرجو الإخوة يركزوا في السماع هذا جملة ما قاله أبو زرعة الرازي فاسمع إلى ما قاله مسلم ابن الحجاج لتعرف كيف صنف الإمام كتابه وكيف كان يحتاط غاية الاحتياط في الرواية عن هؤلاء قال سعيد بن عمرو البرذعي فلما رجعت إلى نيسابور في المرة الثانية ذكرت لمسلم بن الحجاج إنكار أبي زرعة عليه روايته في كتاب الصحيح عن أسباط بن نصر وقطن بن نسير وأحمد بن عيسى فقال لي مسلم إن ما قلت صحيح إذا هو أقر بأن هؤلاء الثلاثة من المجروحين أو ممن تكلم أهل العلم فيه إذا ما كان مسلم يجهل الكلام عن هؤلاء الثلاثة بل كان يعلم أيضا أنه تكلم فيه فقال إن ما قلته صحيح أي أن هؤلاء مجروحين ولا يدخل حديثهم في الصحيح طيب إذا ما الحامل لك وقد اعترفت أن تدخل رواية هؤلاء في كتابك الصحيح الذي اشترطت فيه الصحة قال وإنما أدخلت من حديث أسباط وقطن وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم إلا أنه ربما وقع إلي عنهم بارتفاع ويكون عندي من رواية من هم أوثق منهم بنزول فأقتصر على أولئك وأصل الحديث معروف من رواية الثقات يريد أن يقول أنا ما خرجت حديث هؤلاء إلا لأن هذا الحديث الذي رووه وقد رواه غيرهم من الثقات وقع لي عن هؤلاء الثلاثة بارتفاع أي بعلو أما الطريق الصحيح الذي رواه الثقات فوقع إلي بنزول ففضلت العلو وأصل الحديث معروف من رواية الثقات يعني إيه الكلام ده أشرف درجات العلو هو قلة الوسائط الصحيحة بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يكون عدد الرواة أقل ده اسمه علو وده أشرف أنواع العلو العلو أقسام هذا أشرفها وأرفعها تمام مالك عن نافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر يبقى بين مالك والنبي صلى الله عليه وسلم كم واحد اثنين خلاص الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر بين الشافعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم كام من أعلى من من مالك أعلى من الشافعي خلاص ليه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اثنين فقط شافعي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة تمام فمسلم يقول رب حديث رواه قطن بن نسير عن جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن انس يبقى بين مس بين مسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم راوي؟ اربعه قطن جعفر بن سليمان الضبعي ثابت بن اسلم البناني انس بن مالك خلاص الراوي المتكلم فيه مين؟ قطن بن نسير قطن بن نسير الذي روايته عن جعفر بن سليمان الضبعي عن انس عن ثابت عن انس لو ان مسلما اراد ان يروي هذا الحديث عن جعفر من روايه ثقه غير قطن بن نسيف لكان بينه وبين جعفر اثنين بدل ما يقول حدثني قطن حدثنا جعفر هيقول حدثنا فلان عن فلان عن جعفر يبقى هيكون بين مسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم واحد بهذا الاعتبار خمسه تمام فمسلم يقول هذا الحديث صحيح وقد عرف عند العلماء انه صحيح وروايه الثقات لهذا الحديث معروفه عند اهل العلم فانا بدلا من ان انزل درجه ويكون بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمسه من الرواه لا انا هاخذ طريق قطن بن نسير ويكون بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم اربعه والحديث معروف من روايه الثقات فالمتن صحيح لا ريب فيه تمام فهذا هو الذي جعلني اخرج روايه هؤلاء لكن متى يلام مسلم إذا كان قطر بن نسير نسير مثلا تفرد بهذا الحديث ولم يتابعه أحد من أهل العلم فنقول له راو ضعيف تفرد بهذه الرواية كيف خرجت حديثه لكن ما من حديث رواه مسلم وما أقل ما روى مسلم لقطن ابن نسير روى عنه حديثين فقط وأنا سأذكر هؤلاء الثلاثة روايات هؤلاء الثلاثة في صحيح مسلم وكيف وقعت وكيف احتاط مسلم غاية الاحتياط في الرواية عن هؤلاء الثلاثة وفي الرواية عن أمثال هذا الضرب المتكلم فيه إذا مسلم أبدى عذره وهو عذر مقبول عند أهل العلم حديث معروف من رواية الثقات أعرض عن هذه الطرق الصحيحة لنزولها وخرج هذا الطريق لعلوه ولما قدم مسلم الري على محمد بن مسلم ابن واره برضو أيضا عاتبه وقال له مثلما قال أبو زرعة الرازي فأجابه بمثل ما أجاب سعيد بن عمرو البرزعي ف عذره محمد بن مسلم بن وارة وحدثه وقبل عذره تعالوا الآن ننظر في روايات هؤلاء الثلاثة على وجه الخصوص طالما أن أبا زرعة الرازي سماهم لننظر كيف روى مسلم لهؤلاء الثلاثة في صحيحه أولا أصباط ابن نصر الهمداني أبو يوسف ويقال أبو نصر وهذا كما قلت ليس من شيوخ مسلم إنما هو من طبقة شيوخ مسلم هذا الراوي أسباط بن نصر وثقه ابن معين وابن حبان وابن شاهين وقال البخاري صدوق وتوقف فيه أحمد سئل عن حاله قال ما أدري خلاص توقف فيه أحمد واختلف فيه رأي الفضل ابن دكين فقال أبو حاتم الرازي سمعت الفضل بن دكين وسئل أو قال سألت الفضل بن دكين عن أسباط بن نصر قال أحاديثه مقلوبة الأسانيد تمام وسأله محمد ابن مهران الجمال قال سألت أبا نعيم عن أسباط بن نصر فقال لم يكن به بأس لكنه أهوج يبقى إذا اختلف رأي الفضل ابن دكين في أسباط ابن نصر وقال النسائي ليس بالقوي وذكره أبو زكريا الساجي وأبو العرب القيرواني في كتاب الضعفاء هذا الراوي كم حديثا أخرجه مسلم له أخرج له حديثا واحدا فقط في صحيح فإذا ما يقال بقى أن مسلم أخرج لأسباط بن نصر وهو رجل متكلم فيه إنما أخرج له حديثا واحدا وهو حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى غلمانا فكان يمسح خدي كل غلام منهم قال فلما جاء دوري فمسح على خدي بيديه فما رايت يدا ابرد او اطيب من يده صلى الله عليه وسلم كانما اخرجها من جؤنه عطار كانما اخرجها من جؤنه عطار والجؤنه اللي هي سقط المتاع يعني كان واحد دخل ايده في كيس عطر كده وصارت يده معطره كانما اخرجها من جؤنه عطار وهذا الحديث لم يروه احد من الائمه السته الا مسلما ولم يروه الامام احمد في مسنده على سعه ما في المسند من الاحاديث تمام هو ده الحديث الوحيد الذي اخرجه مسلم لاسباط ابن نصر اما قطن ابن نسير وهو من شيوخ مسلم فاخرج له مسلم حديثين الحديث الاول في المتابعات والحديث الثاني مقرونا بغيره يبقى اذا مسلم احتاط في الروايه عنه ولا لا احتاط اما في الروايه الاخرى فاخرجها في المتابعات الحديث الاولاني الذي اخرجه مسلم له في كتاب الايمان في كتاب الايمان ساق فيه الامام مسلم حديث انس في ثابت بن قيس بن الشماس لما نزل قوله تبارك وتعالى لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي فاعتزل ثابت ابن قيس بن الشماس في بيته وكان رجلا رفيع الصوت رفيع الصوت يعني صوته عالي خلقه كده لما يتكلم لازم اخر في اخر الدنيا يسمعه وهو بيتكلم عادي طريقه عاديه يعني فلما نزلت الايه لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي اعتزل في بيته وبكى وقال انا من اهل النار انا حبط عملي ففقده النبي صلى الله عليه وسلم اياما فسال عنه سعد بن معاذ فقال يا ابا عمرو أين ثابت بن قيس لم أره أشتكى مريض يعني فقال سعد أنا جاره وما علمته اشتكى ثم ذهب إليه سعد يعني يتفقد حاله فوجده يبكي قال ما لك قال أنا من أهل النار أنا قد حبط عملي إن الله عز وجل قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وقد كان صوتي يعلو صوت النبي صلى الله عليه وسلم فذهب سعد بن معاذ الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره فقال اخبره انه من اهل الجنه قال انس فكان يمشي بيننا ونحن نعلم انه من اهل الجنه روى مسلم هذا الحديث عن قطن بن نسير عن جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت بن اسلم البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه ورواه مسلم عن الحسن بن موسى الاشيب عن حماد بن سلمة عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك ورواه مسلم أيضا عن المعتمر بن سليمان عن أبيه سليمان بن طرخان التيمي عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه يبقى إذن مسلم روى حديث قطن في المتابعات أورد حديث حماد بن سلمة عن ثابت أولا واعتبره هذا هو الحديث العمدة في الباب وأورد اللفظ على حديث حماد واحنا عارفين حماد بن سلمه عن ثابت هو اثبت الناس في ثابت بن اسلم البناني اثبت الناس في حديث ثابت حماد بن سلمه يبقى روى الحديث عن حماد بن سلمه عن ثابت وروى الحديث عن سليمان بن طرخان التيمي عن ثابت هذان حديثان عمده ثم روى بعد ذلك او بينهما حديث قطن عن جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت يبقى اورد حديث قطن في المتابعات تمام ما اورده احتجاجا به يبقى مسلم احتاط في الرواية عن قطن ولا لا؟ احتاط في الرواية. الحديث الثاني الذي أخرجه مسلم لقطن أخرجه في كتاب التوبة. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى التيمي وقطن بن نسير واللفظ ليحيى. هذان قال حدثنا أو أخبرنا جعفر ابن سليمان الضبعي عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل عن حنظلة الأسدي أو الأسيدي أنه لقي أبا بكر الصديق فقال نافق حنظلة تعرفين الحديث طبعا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال يا حنظلة ساعة وساعة هو ده الحديث تمام فمسلم روى هذا الحديث قال حدثنا يحيى بن يحيى وقطن يبقى مقرونا ولا لا مقرونا بغير يبقى احتاط في الرواية عن قطن ولا لا احتاط لأن العمدة في هذه الرواية على مين على يحيى بن يحيى وقطن بن سير انما اورده متابع ليه قال ليحيى بن مش عاجبك قطن واسقطته بقي الحديث على حال كانما قلت حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا جعفر بن سليمان يبقى لا يضر الحديث شيئا يبقى اذا الحديث الثاني والاخير الذي رواه مسلم لقطن بن سير رواه مقرونا الحديث الاولاني رواه في المتابعات يبقى احتاط ولا لا احتاط واحد يقول لك طيب ما هو سعيد بن ياس الجريري اختلط كان اختلط في آه، ايام الطاعون يعني الطاعون ده كان حصل سنة 132 هجرية فأنكروا سعيد بن ياس الجريري في أيام الطاعون طيب هل آه، جعفر بن سليمان الضبعي ممن روى عن سعيد بن ياس قبل الاختلاط لا روى عنه ايه بعد الاختلاط طب ما يبقى الحديث ضعيف سيبك من قطن بقى هيبقى الحديث فيه ضعف ليه؟ لأن جعفر بن سلمة الضبعي ممن سمع من إيه؟ من سعيد بن ياسر الجريري بعد الاختلاط. فنقول إن مسلما رحمه الله روى هذا الحديث أيضا من طرق. من ضمن الطرق دي طريق عبد الوارث بن سعيد عن سعيد بن إياس الجريري. والطريق الثاني سفيان الثوري عن سعيد بن إياس الجريري. وعبد الوارث وسفيان الثوري ممن سمع من الجريري قبل الاختلاط يبقى الحديث عليه مشاكل ما عليهوش مشاكل فكون مسلم أورد طريقا آخر متابعات داخل في باب المتابعات لا يقال لماذا أخرج لجعفر عن سعيد الجريري وجعفر سمع منه بعد الاختلاط لا الجريري اختلط سنة 232 في أيام الطاعون الذين رووا عن سعيد بن ياس الجريري قبل الاختلاط حماد بن سلمه حماد بن زيد عبد الاعلى بن عبد الاعلى شعبه سفيان الثوري يزيد بن زريع معمر بن راشد وهيب بن خالد كل هؤلاء سمعوا من سعيد بن ياس الجريري قبل الاختلاط وهم بصريون وقد ذكر أبو داود السجستاني قاعدة جيدة وك- ومن ضمن برضه الجماعة اللي سمعوا قبل الاختلاط إسماعيل بن علي قال أبو داود السجستاني خلي بالك من روى عن سعيد بن اياس وقد ادرك ايوب السختياني فسماعه جيد تمام اقول تاني من روى عن سعيد بن اياس الجريري وقد ادرك ايوب السختياني فسماعه جيد طب تعرف ازاي من روى عن سعيد وقد ادرك ايوب تروح لترجمه ايوب السختياني خلاص في تهذيب الكمال وتنظر في الرواة عن أيوب دي نمرة واحد وتروح لترجمة سعيد بن ياس الجريري وتنظر في الرواة عن سعيد الراوي المشترك بينهم يبقى سماعه جيد خلاص من روى عن أيوب وروى أيضا عن الجريري فسماعه جيد يبقى تأخذ الرواة المشتركين عن أيوب وعن سعيد الجريري فأنا لما نظرت في ترجمة هؤلاء في ترجمة هذين وجدت الرواة المشتركين عنهم اللي روى عن أيوب وروى عن سعيد بن إلياس الجريري الجماعة الآتون حماد بن زيد عبد الوارث بن سعيد معمر بن راشد وهيب بن خالد يزيد بن زريع الجماعة دول رووا عن أيوب السختياني ورووا أيضا عن سعيد بن ياس الجريري فدول يضافوا للجماعة الذين سميناهم أو سماهم الحافظ بن حجر قال لك حماد بن سلمة عبد الوهاب الثقفي والثوري وشعبة وإسماعيل بن علية وعبد الأعلى بن عبد الأعلى وعبد الأعلى هذا أرواهم عن سعيد بن ياس الجريري لأنه سمع منه قبل الاختلاط بثمان سنوات تمام يبقى الإمام مسلم لما روى عن قطن بن نسيد احتاط في الرواية عنه أولا لم يكثر عنه إنما روى عنه حديثين فقط ثانيا احتاط في رواية هذين الحديثين الأولاني في المتابعات والثاني إيه مقرونا بغيره يبقى أحمد بن عيسى وهذا هو أكثر هؤلاء الثلاثة آه، رواية في صحيح الإمام مسلم وأحمد بن عيسى داود المصري تكلم فيه بعض أهل العلم وأشار أبو زرعة أشار ابن معين إلى أنه كان يكذب أما أنه كان يكذب الكذب الاصطلاحي فمعاذ الله أن يكون أحمد من الكذابين إنما ابن معين أو بعض النقاد قد يطلق الكذب على الخطأ فإذا روى حديثا أخطأ فيه على شيخه فهذا الخطأ يدخل في جملة الكذب لغة أي أنه أخبر بغير الواقع أدي معنى الكذب زي ما قيل لعائشة رضي الله عنها إن أبا الدرداء يقول من أصبح ولم يوتر فلا وتر له فقالت عائشة كذب أبو الدرداء فهي لا تكذبه الكذب المذموم الذي هو تعمد قلب الحقائق لا ولما ذكر رجل يكنى بأبي محمد فقال إن الوتر واجب فبلغ ذلك عبادة بن الصامت قال كذب أبو محمد ولما قال نوف البكالي إن موسى الذي صاحب الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل قال ابن عباس كذب عدو الله أو قال كذب نوف كما في الرواية الأخرى أي أخطأ فالخطأ هو داخل في جملة الكذب لغة أي أنه أخبر بغير الواقع فيحيى بن معين لا يقصد أن أحمد بن عيسى كان يكذب الكذب الاصطلاحي الذي يترك بسببه الرواية ولكن قصد أنه يخطئ على شيوخه في ما يحدث ولذلك قال الخطيب البغدادي ما رأيت لمن تكلم في أحمد ابن عيسى حجة توجب ترك الاحتجاج بحديثه ثم ذكر عن النسائي أنه قال ليس به بأس وقال أبو جعفر النحاس كان أحمد أحد الثقات اتفق الإمامان على إخراج حديثه وقال الذهبي احتج به أرباب الصحاح ولم أر له حديثا منكرا فأورده روى مسلم في صحيحه لأحمد بن عيسى نحوا من نيف وثلاثين حديثا مقرونة كلها وليس له شيخ في صحيح مسلم إلا عبد الله بن وهب فقط وذلك لأن عبد الله بن وهب كان رجلا مصريا إماما مصريا وأحمد بن عيسى إمام مصري وله اختصاص بعبد الله بن وهب فلذلك لم يروي له إلا عن عبد الله بن وهب وقد نظرت في القدر الذي رواه أحمد بن عيسى في صحيح مسلم فرأيته كالتالي قرنه مسلم بهارون بن سعيد الأيلي وحده في أحد عشر حديثا يقول حدثنا أحمد بن عيسى وهارون بن سعيد الأيلي يبقى إيه روى له مقرونا ولا لا مقرونا وقرنه بهارون بن سعيد وأبي الطاهر أحمد بن أبي السرح في ستة أحاديث يقول حدثنا أحمد بن عيسى وهارون بن سعيد وأبو الطاهر أحمد بن أبي السرح يبقى قرنه باثنين ولا لا قرنه باثنين وقرنه بهارون بن سعيد ويونس بن عبد الأعلى في حديث واحد وقرنه بهارون بن سعيد وعمر بن سواد في حديث واحد وقرنه بعمر بن سواد ومحمد بن سلمة المرادي في حديث واحد وقرنه بحرملة بن يحيى في حديث واحد وقرنه بهارون بن معروف وأبي الطاهر في حديث واحد وقرنه بأبي الطاهر في حديث واحد وقرنه بأبي الطاهر وعلي بن خشرم في حديث واحد وهارون بن سعيد وقرنه بأبي الطاهر وحرملة بن يحيى في حديث واحد خلاص يبقى إذا كل هذه الأحاديث إنما كان أحمد بن عيسى مقرونا بغيره عند مسلم وروى له وحده ثلاثة أحاديث الحديث الأولاني في المتابعات حديث أبي بردة لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد أي لا يجلد أحد تعزيرا فوق عشرة أسواط إلا في حد ليه لأن الحد بيكون عدد الأصوات فيه عدد محددة خلاص الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلد خلاص إلا في حد فيجوز أن يزيد الوالي عن عشرة أصوات إنما واحد طلع على واحد لسانه واحد تف في وش واحد واحد مثلا نم على واحد حب يعاقبه يبقى ليس له أن يجلده فوق عشرة أصوات يبقى أعلى التعزير من جهة الجلد عشرة إيه عشرة أصوات إلا أن يكون في حد ومع ذلك فإن الإمام البخاري أخرج هذا الحديث عن يحيى بن سليمان متابعا أحمد بن عيسى وقد رأيت له أكثر من خمسة من الثقات تابعوه في هذه الأحاديث يبقى هذا الحديث وإن كان مسلما أخرجه عن أحمد بن عيسى وحده إلا أن أحمد بن عيسى متابع في كتب إيه؟ في كتب أخرى ولم ينفرد أحمد بن عيسى بحديث قط أخرجه له مسلم في صحيح يبقى الإمام مسلم رحمة الله عليه لما يخرج للرواة المتكلم فيهم إنما يخرج لهم ما توبعوا عليه تمام ولم يخرج لهم حديثا واحدا انفردوا به إلا ما رأيته من أسباط ابن نصر فإني لم أرى أحدا تابعه في هذا الحديث فيحمل ذلك على أن مسلما انتقى من حديثه ما لم ينكروه عليه يبقى ما يجيش واحد ويأتي بحديث يقول لك الراوي ده متكلم فيه يبقى الراوي ده ضعيف كيف خرج مسلم له خرج مسلم له أو خرج البخاري ما لم ينكروه عليه والإمام مسلم إمام مميز ناقد الإمام البخاري إمام مميز ناقد لما يجي يقول الرواية دي صحيحة صح الراوي متكلم فيه لكن هذه الرواية لم يغلط فيها يسلم له فيما يقول كما يسلم لأهل كل فن في فنهم يسلم للغويين في اللغة وللفقهاء في الفقه وللقراء في القراءات وللأطباء في الطب وللمهندسين في الهندسة وللتجار في التجارة كما يسلم لكل واحد في فنه يسلم للمحدثين في فنونهم ما يجيش واحد يقول ما الدليل على أنه لم يغلط في هذا الحديث لأنني أستطيع أن أقول هذا الكلام في روايات الثقات الكبار التي انفردوا بها يعني حديث إنما الأعمال بالنيات إيه رأيكم فيه صحيح حد يقدر يثبت أنه صحيح أنا هقول لك له علة خلاص هذه العلة أن محمد ابن إبراهيم التيمي أحد من انفرد بهذا الإسناد قال فيه أحمد يروي مناكير تمام فمن أدراك لعل هذا الحديث من مناكير تعرف ترد حد يعرف يرد أنا ما بعجزكش أنا عايزك ترد ها ماشي ده أنا ده أنا اللي بقول للبخاري أنا دلوقتي أنا راجل معترض أهو فاتح صدري على البحر خلاص هعارض البخاري وعارض مسلم وعارض الدنيا كلها ها قد يكون من المناخير بس الاثبات يعني ما نقدرش نجزم ما انت خلاص ما يبقى انت وافقتني وانا راجل معارض اهو فاتح صدري على البحر يبقى انت فاتح صدرك معايا لا مش ليه ما تفتح صدرك ليه ما يهز ها طيب ما احنا بنقول اهو انا بقول اهو تقدر تثبت ان الحديث ده صحيح لا هو طريق واحد في الدنيا ما فيش غيره ها لا ما صح يقول لك حاجة يقول لك البينة على من ادعى أنت تدعي أنه صحيح بين لي لا سيما أنا بقول لك أهو محمد ابن إبراهيم التيمي أحمد بن حنبل قال يروي مناكير ها الإسناد ما احنا أهو ما أنا قلت لك راوي مرات الإسناد أهو محمد بن إبراهيم التيمي وقد تفرد بهذا الحديث يا ريت اللي تفرد به ثقة زي مالك مثلا أجمع العلماء على ثقته لكن ده محمد بن إبراهيم التيمي وفيه كلام أفلا يكون من الجائز أن يكون هذا الحديث من مناكير محمد بن إبراهيم هتقول لا أقول لك اثبت لا أحمد قالها كده مطلقا يروي مناكير ها. ايه لا يقول لك الاحتياط في علم الحديث ان انه يبقى ممكن لان الاخذ بالاقل هو الاحوط والاقل نحتج بحديث ولا نرده نرد مم. نعم هو الامام احمد شويه ده احمد بن حنبل جبل يوزن جبال ويوزن بلاد ها. شوف انا عمال اعك معاكم اهو حد عارف يرد العك بتاعي هي دي المحنه اللي انا بتكلم عليها دي المحنه اللي انا بتكلم عليها لو طلع اي واحد عمال يطجم كده زي ما انا بقول وعمال يوقفكم كل واحد بيقول كلام يقوم موقفه ها لا ماشي ما هيقول لك سيبني سيبني من ابويا دلوقتي خلينا في محمد بن ابراهيم ها مالكش دعوه بيا مم. هو البخاري ومسلم يعني الامه بحالها معلش البخاري ومسلم صح مع جلالتيهما دول نفرين اتنين ها ده انا طايح فيكم ها بصوا يا جماعه بص يا جماعة الحديث ده على وجه الخصوص أجمعت الأمة بما فيها أحمد بن حنبل على صحته يبقى الدليل على صحته إيه خلاص خلاص كده خلص الجواب في أسهل من كده فيش أسهل من كده تمام وكده خلصنا المواضيع طيب عايزين بقى نرد على مثلا جرح أحمد بن حنبل تمام الذي قال في محمد بن ابراهيم التيمي يروي مناكير فهل هناك فرق بين ان يقول الناقد في الراوي يروي مناكير او ان يقول فيه منكر الحديث في فرق بين الصيغتين ايه الفرق وان كان يروي مناكير على اصل انه ثقه ولكنه قد يخلط في العلم مم. حد عنده جواب مم. طيب ده كلام مظبوط طبعا الفرق بينهم الاثنين آه، رعاية الاسم والفعل فالاسم يفيد الثبات والاستقرار والفعل يفيد التجدد والحدوث خلاص فعندما تقول منكر الحديث فصارت هذه السمة صفة لازمة لهذا الراوي كما قال تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط طب لو كانت اللفظة وكلبهم يبسط ذراعيه بالوسيط ايه الفرق بينهم الاثنين في حالة باسط يعني أم باسط إيديه ووقف على كده ما حركهاش لا لم إيديه ولا بتاع فضل باسط ذراعه لحد ما ربنا بعثه إنما يبسط يعني إيه يلم رجليه ومدها ويلمها ومدها تمام فيبقى لو منكر الحديث أي أن هذه صارت صفة لازمة للرواية أما يروي مناكير فقد يروي أحيانا المناكير فقول الإمام أحمد يروي مناكير يدل على أنه ليس كل أحاديث محمد بن إبراهيم التيمي منكرة بل فيها منكر وفيها صحيح تمام فإذا أجمعت الأمة على قبول رواية من رواياته فهذا من صحيح ما روى فهذا من إيه؟ من صحيح ما روى ومن جملة ما اتفقت الأمة على صحته حديث إنما الأعمال بالنيات آه، هناك شيء آخر في حديث إنما الأعمال والنيات وهو ما وقع في حديث في رواية البخاري رواية من روايات البخاري وقد روى البخاري هذا الحديث في سبعة مواضع من صحيح ورواه مسلم في موضع واحد من ضمن السبع مواضع دول أن علقمة قال سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية طيب لما عمر الخطاب يطلع على المنبر في المسجد يبقى المسجد مليان ولا فاضي ها طيب معنى طلع على المنبر يعني الناس كلها سمعت عمر بن الخطاب وهو يقول الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فكيف لم يروه إلا علقمة تفرد به علقمة وكان الجامع مليان ولا يعرف في الدنيا كلها من شرقها لغربها وشمالها لجنوبها وعاليها وسافلها أحد روى هذا الحديث عن عمر إلا علقمة فأين الباقون مم. نعم مين أيوة ماشي الذين عاصروه أين راحوا أين هم مم. ماشي ما هو أنت موثقه صحيح لكن الثقة أليس يغلط أليس يهم فقد يكون هذا مما وهم فيه والدليل على ذلك أنه لم يقله أحد غيره مع امتلاء المسجد ها. نعم يعني كلهم على بعضهم ما حفظوش وعلقمه هو الذي حفظ ها طب لم يروه ليه لماذا كتموا العلم ها. شوف انا لما بقول لك الكلام ده ليه طبعا الكلام ده كله كلام خايب اللي انا بقوله ده اعتراضات خايبه يعني يجاب عنها بس انا بعرفك كيف يعني يسلك الخصوم الطرق في اعلال الروايات خلاص الكلام المستقيم الجميل انا ممكن اقلبه اخليه وحش اخليه كلام وحش كلام المستقيم الجميل والكلام الكفر ممكن امرره واخليه كلام حلو واجد له المعاذير بحسن الظن وغيره والكلام ده اذا كل حاجه ممكن تتقلب تمام عشان كده دراسه قوانين الروايه مساله في غايه الاهميه ناخذ مثالا للرد على هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يحدث بحديث فهل كان يجمع الصحابه جميعا حتى يقول لهم الحديث ام انه كان يتكلم في حضور الواحد والاثنين والثلاثه مش كده وقد يحصل موقف ما فيعلق النبي صلى الله عليه وسلم عليه بكلامه وهذا الكلام يكون لا يسمعه الا صاحبه صاحب الموقف وحده فياتي صاحب الموقف هذا فيحكيه اذا جاءت مناسبه له وانت ياما عندك معلومات وعندك خبرات لا تتكلم بها الا اذا جاء الوقت المناسب كان واحد يسالك سؤال فتقوم تقول له شويه من اللي عندك إذا لم يسألك السائل هذا السؤال يظل هذا العلم مخزونا مكتتما عندك مش ده عندنا كلنا ولا ينكره أحد أبو مسعود البدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ماشي معدي لقاه ماسك غلام له عمال يضرب فقال اعلم أبا مسعود قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعلم أبا مسعود أن الله عليك أقدر منك عليه يعني ربنا قادر عليك أكثر من قدرتك أنت عليه فقال أبو مسعود هو حر يا رسول الله خلاص واعتقه عشان الكلمة دي اهو ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش وقف لم لي 10 او 20 او 30 عشان يسمعوا الكلام اللي هقوله لا اذا لا يشترط في هذه الحال ان يجمع النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس عشان يقول الحديث الواحد بل قد يقول الحديث او الكلام في حضور واحد او اثنين او ثلاثه كذلك الذين حضروا مع عمر بن الخطاب لم يسالوا عن ما قال عمر لكن سئل عن الخمر فلانه سئل قال سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول كذا وكذا وكذا تمام ونرجع في هذا الى القاعده المعروفه من تفرد الثقه لا سيما اذا احتف هذا التفرد بالاجماع مش احنا لسه قايلين حديث انما الاعمال بالنيات اذا اجمعت الامه على قبوله خلاص اجمعت على قبوله يعني إيه؟ يعني من كل راو روى هذا الحديث اجمعت على قبوله من عمر وعلى قبوله من علقمه عن عمر وعلى قبوله من محمد بن ابراهيم التيمي عن علقمه وعلى قبوله من يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد بن ابراهيم التيمي اجمعت الامه على صحه هذا الخبر بهذا الاسناد الفرد الواحد تمام يبقى بعد اجماع الامه ليس لليه ليس للمرء مذهبه الا تثبيت هذا الاجماع والقول بمقتضاه لا سيما الاجماع احد الادله الثابته التي اتفق اهل العلم على حجيتها تمام فاحنا عايزين نقول بقى ايه ان ال- النظر في الصحيحين ينبغي ان نعلم ان جمهور متون الصحيحين صحيح المتون والاحاديث الكلام يعني اللي فيها صحيح طب امال العلماء لما انتقدوا على الشيخين احاديث انتقدوا ايه قال لك 99% انتقاد اسنادي انتقاد اسنادي كان مثلا واحد يروي حديث عن الزهري عن ابي سلمه عن عائشه يوم الدار قطني يقول لا ده هو الصحيح الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره مش عن عائشه فيجعل الحديث من مسند ابي هريره وليس من مسند عائشه يبقى البحث اسنادي فقط وليس متنيا طب الغجر ال- المتاخرين دول اللي عمالين يهبشوا في الصحيحين دول بيتكلموا على اسانيد ولا على متون؟ على متون طبعا بس بيتكلموا على متون لانهم لانهم ما يفهموش حاجه في الاسناد ولو هو قعد يقرا الاسناد هيلخبط الدنيا مش هيعرف يقرا اسماء الرجال قراءه صحيحه لو هو فتح يعني الكتاب وحب يقرا كده وجرب حظه انما كل كلامهم على المتون التي اتفق اهل العلم على صحتها خلاص يعني المتون صحيحه انما كلامه في الاسانيد يعني الدار قطني مثلا في كتاب التتبع له كتاب اسمه التتبع وذكر ما في الصحيحين من الاحاديث مما فيه عله ده كلام الدار قطني كله كلام اسنادي ابو علي الغساني ابو مسعود الدمشقي ابن عمار الشهيد في جزئه على صحيح مسلم كل الكلام اللي اتكلموا فيه ده خاص بالاسانيد وليس خاصا بالمتون اذا كانت المساله مساله اسناديه فاحنا قلنا في مطلع الكلام ايه قلنا صحه الحديث فرع على ثقه الراوي ولا العكس مين اللي فرع على الثاني طب ال- الاصل مين الاصل الراوي مش كده والفرع مين الفرع الروايه عن هذا الايه عن هذا الراوي اذا كانت المساله كذلك فالحكم على الرواه هذه مساله تختلف فيها انظار النقاد تمام يعني خلينا نتكلم النهارده عن مثلا الشيخ الالباني رحمه الله الشيخ الالباني اتهم بتهم عديده اتهم بالارجاء انه مرجئ تمام واتهم بانه مخذل للجهاد في سبيل الله تمام وقال للجماعه الفلسطينيين اتركوا البلاد للاسرائيليين ومتهم بتنويم الامه تنويما مغناطيسيا بالبرنامج بتاعه اللي هو ملوش اخر التصفيه والتربيه يقصد الشيخ بالتصفيه والتربيه ايه يقول لك الاول نصف الاسلام مما علق به لحد ما نطلع الاسلام صافيا وبعدين نربي الجماهير على هذا الاسلام المصفى الاحاديث الضعيفه والموضوعه والمنكره في كل علم من العلوم سواء كان في الحديث او في التفسير او في الفقه او في العقائد او في السلوك كل الاحاديث الموضوعه والضعيفه في كل هذه الفنون نطلعها على جنب لان الاحاديث الضعيفه دي لما دخلت الفنون ديت اخذت احكامها فكم من احاديث ضعيفه اسس الفقهاء عليها حلالا وحرام فلو احنا طلعنا الاحاديث الضعيفه دي وركناها على جنب هتطلع كتير من الاحكام برضو اللي قيل فيها حرام وهي مش حرام او قيل مكروه وهي مش مكروه لانها بنيت على هذا الحديث الضعيف يبقى الحديث الضعيف لما هنطلعه هنطلع الاحكام اللي مبنيه عليه كمان نركنها على جنب فيقول لك يبقى اذا نصف الاسلام والرد قال لك حلني بقى على ما نصفيه على ما نصفيه محتاجه ايه محتاجه دول تتكاتف وتعمل لجان علميه واللجان العلميه تتفق فيما بينها علشان ما يهدوش شغل بعض كل لجنة مختصة بالحكم على الحديث في الفقه والتفسير بتاع يلتقوا مع بعض ويعملوا عملية تنقيح للآراء ويطلعوا لنا بحكم واحد. دي بقى تحصل امتى بقى؟ في المنام. تمام؟ إن الدول كلها تتفق ومش عارف إيه والكلام ده هوت ويعملوا لجان علمية منبثقة من لجان علمية منبثقة من لجنة الخماسية منبثقة، يعني إيه ياما هتقول. وإحنا لسه إيه لجنة بتولد لجنة. خلاص؟ قال لك يبقى إذا هو لما يقول لك التصفية التربية يبقى هنوقف التربية لحد ما نصف الإسلام ومفيش حد مصفيه يبقى مفيش حد متربي. يبقى كده هتضيع الدنيا تمام فممكن واحد ياخد الكلام دهوت على الطاير بدون ان يحقق كل تهمه منسوبه الى الشيخ فيسال عن الالباني ما رايك في الالباني يقول مرجئي طب هل انت حققت هذه المساله لا ما حققهاش واحد تاني يقول الالباني امام ثقه فاللي قال ضعيف او مرجئي رد خبره واللي قال ثقه قبل خبره تمام إذا إحنا عايزين بقى نضبط الكلام على الراوي. يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل ممكن يكون له في الراوي الواحد قول واثنين وثلاثة. في الراوي الواحد قول واثنين وثلاثة، له في محمد بن إسحاق خمسة أقوال. تمام؟ ثقة لا بأس به ليس بالقوي ليس بشيء ضعيف. يبقى الإمام متناقض ولا مش متناقض؟ لا متناقض. تمام؟ طيب هل هذا التناقض حقيقي ولا لابد أن نبحث لماذا اختلف قول ابن معين على خمسة أقوال في راو واحد نرجع نبحث بقى في كلام يحيى بن معين نقوم ندور نلاقيه قال ثقة أي في أصل الكلام في محمد بن إسحاق هو في نفسه ثقة خلاص طب ليس به بأس إذا قورن بمثل مالك لو أنا سألته ما تقول في محمد بن إسحاق أهو كمالك يوم يقول لك محمد بن إسحاق ليس به بأس أي ليس به بأس إذا جرى أمام مالك في مضمار مالك خلاص ضعيف ممكن يكون يحيى بن معين حكم بالضعف على رواية بعينها خالف فيها محمد بن إسحاق مالك فيقول لك لا مالك النجم وابن إسحاق ضعيف إذا قورن بمين إذا قورن بمالك يبقى كل قول من هذه الأقوال يمكن أن نخرجه على وجه فإذا كان الناقد الواحد ممكن يكون له أكثر من قول في راو واحد فلا شك أن أكثر من ناقد قد يكون له أكثر من قول في راو واحد تمام فإحنا عايزين نقول بقى مسألة ضبط الحكم على الراوي هذه مسألة عسيرة لما بتقرأ في ترجمة أي راوي مختلف فيه واحد يقول لك ضعيف واحد يقول لك لا بأس به واحد يقول لك ثقة الراوي ده خلاصة الحكم عليه إيه؟ عايزة واحد بيفهم. عايزة واحد بيفهم. في بعض الناس قال لك الحافظ ابن حجر لخص لنا المسألة دي وحل لنا الإشكال في كتاب تقريب التهذيب. إن هو يقوم جاي قرأ ترجمة الراوي ويدي نظرة عامة يقول لك الراوي ده صدوق يهي. كده جمع بين الأقوال كلها. أو يقول لك لين. أو يقول لك له أوهام. أو يقول لك يخطئ. ده شغل الحافظ بن حجر في التقريب سبقه الذهبي في كتاب الكاشف لمن له رواية في الكتب الستة لخص برضو الكلام على رواة الكتب الستة برضو بكلمة واحدة أنا رأيي أن هذه الكتب لا فائدة منها لا فائدة من كتاب التقريب حافظ بن حجر ولا من كتاب الكاشف للذهبي ولا الخلاصة الخزرجي الكلام بتاعي ده مش هيعجب دكاترة الجامعة بالذات أساتذة الحديث في كليات أصول الدين الكلام ده مش هيعجبهم ليه؟ لأن هم بيعتبروا إن كتاب التقريب زي القرآن، قرآن الحديث وتقريب ابن حجر. وأنا أقول وهذا الكلام ليس بجديد بل أقوله منذ وعيت لمعنى نقد الحديث إن الكتاب ده لا فائدة منه أبدا لا التقريب ولا الكاشف لأن الحكم على الراوي وعلى رواية الراوي ينبغي أن يكون حكما عمليا وليس حكما نظريا. رواية الراوي لا تخرج عن ثلاثة أقسام. حد فاكر؟ لا الكلام ده انا قلته كتير لا ما انتوا بتغشوا من بعض قلت رواية الراوي لا تخرج عن ثلاثة أقسام إما أن يتابع عليها وإما أن يخالف فيها وإما أن يتفرد بها في قسم رابع فيه رابع ولا مفيش رواية الراوي ثلاثة فقط على ثلاث أنحاء ما تخرجش عن ثلاثة دول يا إما يتابع يا إما يخالف يا إما إيه يتفرد تمام فالراوي الذي قال فيه الحافظ ابن حجر صدوق يهم أو صدوق له أوهام زي محمد بن إبراهيم التيمي اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه روى حديث إنما الأعمال بالنيات والذي قال فيه أحمد إيه يروي مناكير تمام هذا الراوي الذي قال فيه الحافظ يهم الوهم بتاعه انت عارف في كم حديث تعرف تعرف إذا كان هو مثلا روى ألف حديث وهم في سبعين منها تعرف السبعين دي إيه وإيه وإيه ما تعرفش روى حديثا وأنت تريد أن تحكم على هذا الحديث الحديث اللي قدامك وأنت عايز تحكم عليه هل تدري هل هذا توبع أم خولف أم تفرد تعرف ما تعرفش امتى تعرف يوم ما تلم طرق الحديث كلها وتنظر هل توبع هل خولف هل تفرد يبقى كل حديث رواه راو متكلم فيه لا بد أن تجمع طرق الحديث جميعا وتعمل الدراسة الجادة دي وتشوف تفرد ولا خولف ولا توبع وبعدين تدي الحكم بتاعك فهل ينفع في هذا حكم ابن الحافظ ابن حجر صدوق يهم صدوق يهم انا ما اعرفش واهم في ايه وهل الروايه اللي قدامي مما وهم فيها ولا لا يبقى حكم الحافظ ابن حجر ده حكم نظري ليس له قيمه في الحقيقه انما القيمه الحقيقيه انك انت تتعب وتلم طرق الحديث بعد ما اجمع طرق الحديث فانا مش محتاج حكم الحافظ ابن حجر انا ساحكم بما يليق بالحال اشوف مين اللي تابعه مثله او اقل منه او اعلى منه خليه راوي له مناكير تابعه راو متروك يرفعه امال يوديه فين؟ هيوديه في ده لانه متروك تابعه كذاب ينفعه؟ طيب تابعه سيء الحفظ ينفعه؟ تابعه مغفل ما دي كلها درجات من درجات المتكلم فيه في الضبط يعني تابعه مثله له مناكير ها. تابعه أوثق منه ينفعه يبقى أنا إذن لازم أشوف من الذي تابعه على وجه الحقيقة أهو دونه أم مثله أم فوقه وهحكم بقى بما يليق بالحال طيب خالفه من الذي خالفه أدونه أم مثله أم فوقه يبقى أنا في باب المتابعات المخالفات هشوف طبقات الذين خالفوا أو طبقات الذين وافقوا القوة بتاعتهم إيه قوي ولا نص نص ولا ضعيف ده كله مجهود أنت تبذله وأنت تحقق الحديث وكل واحد من هذه المتابعات تقعد تدور على كلام العلماء فيه علشان الجماعة المحققينات اللي كتروا الأيام دي. يقوم مطلع عايز يحقق ايه كتاب يطلع وخبط في الحاشية وبتاعه وشعبة بن الحجاج ينقل لي ترجمة شعبة في تهذيب الكمال أه طب أنا عايز أنت بتنقل لي ليه ترجمة شعبة؟ ما هو أنا واحد من اتنين يا أنا ما بفهمش فشعبة ده ما يلزمنيش تقول عليه إيه يا أنا بفهم فبرضه ما يلزمنيش تنبهني من هو شعبة خلاص يبقى هو ناقل لي ترجمة شعبة وترجمة سفيان وترجمة مالك وجيب لي مصادر الترجمة ترجمة مالك يجيب لي مثلا 15 سطر مراجع ليه؟ لأن الناشر اللي بينشر له الكتاب بيقيس بالشبر هو يقول له الملزمة يا ابني ب 100 جنيه الملزمة دي عبارة عن ثمان ورقات ما انا هكشف لكم بقى اللعب اللي احنا بنعمله ها؟ ده بكشف لكم حقيقة الشغل يقول لك الملزمة ب 100 جنيه الملزمة دي كام ورقة؟ ثمان ورقات 16 صفحة تمام اداني كتاب حققه اصل الكتاب 10 ورقات 10 ورقات يعني ملزمة وايه وربع يعني 110 جنيه بس انا معذور عايز اتجوز وعايز اجيب شقة وعندي عيال ها ولازم يكون مرتبي على الاقل 600 700 جنيه في الشهر طبعا هجيبهم ازاي دول انفخ الكتاب خلاص العشر ورقات دول بقدرة قادر بقوا مجلدين ألا إزاي كل مجلد خمسين ملزمة خمسين في مية ها بخمس تلاف في عين العدد وكمان خمس تلاف عشر تلاف فأنا هطلع بعشر تلاف جنيه والناشر مع رأس مال وعايز يقلبه خلاص فأنا عايز أنشر الكتاب ده هو وما عنديش علم فأنا هحط في الحواشي إيه أنقل له تهذيب الكمال اشتغل له في الأزرق يبقى إذا قال حدثنا مالك أقوم قايل واحد وأقوم نازل في الحاشية نقل له ترجمة مالك تمام ترجمة مالك دي 20 30 ورقة فهو طبعا مش ممكن يقل 20 30 ورقة كفاية ثلاث ورقات كله نظام الثلاث ورقات شعبة بن الحجاج ثلاث ورقات سفيان ثلاث ورقات أبو سلمة ورقتين أبو هريرة عشر ورقات لأن كل واحد ده صحابي مش معقولة يعني هيبقوا ثلاث ورقات هو كمان يبقى صحابي نفرد له شوية تمام طلع الحديث الواحد اللي هو ثلاث سطور أنا طلعته له في كام صفحة في ملزمتين ملزمتين ب 200 جنيه أنا خسرت حاجة ما خسرتش حاجة أدي التحقيق بتاع اليومين دول الكلام على الحديث تصحيحا وتضعيفا كالمشي على حد الموسى لما تكون واحد ماشي على حد الموس ادي الكلام في الحديث تصحيحا وتضعيفا الكلام على الحديث تصحيحا وتضعيفا مسؤولية خطيرة جسيمة لأن أنت بتنفي كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم قد يكون قاله خلاص وتثبت عليه كلاما ما قاله مثلا تساهل في المسألة دي مسألة خطيرة ده أنت بتثبت كلام للنبي عليه الصلاة والسلام وتنفيه عنه وقد تكون محقا أو مخطئا عشان كده لا تقدم على هذا الباب إلا بعد أن يكون لك أهلية فيه وأنا ما عرفت خطورة الكلام إلا كل ما تقدم به العمر ولعل كثير من الإخوة بيسألني أين أعمالك ما عدلكش أعمال مش شايفين لك أعمال في السوق حتى أساء بعض إخواننا الظن بي وقالوا إنني انشغلت بالخطب الحماسية وتهييج الناس على تحقيق العلم قالوا والدليل على ذلك ان احنا من سنوات لم نرى له كتابا وهذا حق فانني اصبحت شديد الخوف والهيبه من الكلام في الحديث واعيد النظر في كل كتبي التي اخرجتها في ايام شبابي وانا فعلا نادم على اخراج هذه الكتب برغم انها حظيت بالقبول عند طلبه العلم وعند بعض مشايخنا الشيخ الالباني رحمه الله واثنى على بعضها لكن انا نادم فعلا على اخراج هذه الكتب في ذلك الزمن وتمنيت لو قال لي واحد قف ولا تخرج كتابا من كتبك لا استمعت هذه النصيحة ليه؟ لأنني لما أعدت النظر فيها مرة أخرى كان لي أحكام مخالفة للأحكام التي أصدرتها أيام شباب وأنا الآن أعيد كل كتبي تقريبا فتوقفي عن إخراج الكتب السبب فيها إيه؟ السبب فيها الاستقصاء في الكلام على الحديث وده أستلزم بذل جهد آخر كتب المطبوعة كلها لازم يكون لها فهرس عندك كتب المخطوطة وهي بالألوف المؤلفة لازم يكون لها فهرس عندك فهرس حديث على أطراف المسند عشان خاطر لما تعوز حديث تنظر في أطرافك وتنظر في فهارسك عشان تحقق الحديث الواحد طب أنت عشان تفهرس الكتب المطبوعة تفهرس الكتب المخطوطة لنفسك أين ستجد من العمر ومن الجهد ما يعينك على الكلام في الحديث صحة وضعفا فالمسألة يا أخوانا مسألة في غاية الصعوبة مش بالبساطة دي حافظ بن حجر قال صدوق يهم يبقى خلاص يبقى حديثه حسن ففي جماعة ماشيين برضه في الأزرق ده يقول لك الثقة حديثه صحيح المختلف فيه حديثه حسن والضعيف حديثه ضعيف والله إذا كانت مسألة كده ما كانش حد غير كنا استرحنا لكن الثقة قد يكون حديثه منكرا انتوا فاكرين الكلام على الشاذ لما كنا نتكلم عن حديث الشاذ مش في احاديث طلعناها لسفيان بن عيينه ومعمر مناكير ها طب لما انت تقرا في تهذيب في تقريب التهذيب سفيان بن عيينه ثقة مثلا حافظ مشهور يبقى كل حديث رواه سفيان بن عيينه انا هقبله؟ مش هقبله ليه؟ لانه قد يشذ يبقى ما فائدة قول ابن حجر في ابن عيينه ثقة مشهور؟ يبقى الكلام المجمل على الرواة في الحقيقة ليس له قيمة ولا يعرف حقيقة ما أقول إلا رجل دارس وممارس لعلم الحديث والدراسة الجامعية لا تخرج طالبا نابها أبدا إنما تفتح له الباب إذا كان الطالب مجد ومجتهد هو ده اللي بيوصل ليه لانه بيقرا في الكتب اللي هي خارج المقرر انما الطالب اللي بيطلع بجيد جدا وامتياز في علم الحديث على وجه الخصوص ما لم يثقل هذا بدراسه جاده نظريه وعمليه يفضل طول عمره ضعيف في علم الحديث عشان كده يا اخوانا انا بقول لكم المحاضرات القادمه ان شاء الله التي سنتناول فيها بعض الاحاديث في البخاري ومسلم والتي انتقدها بعض اهل العلم وهنمشي واحدة واحدة كده مع الأحاديث لنبين رجحان كفة البخاري ومسلم وسداد نظرهما على نظر المخالف أنت ستستدل بهذه الأحاديث على ما غاب عنه عشان تعرف كيف تتعامل مع أعداء العلم وأعداء الإسلام من المتأخرين الذين يطعنون على الأحاديث التي لم يتكلم أحد في صحتها لمجرد أنها تخالف عقولهم زي الراجل اللي, اللي اللي انا اشرت ليه في خطبه الجمعه لمن حضر الجمعه اللي عمال يستعلي وزير الاوقاف على واحد بشيخ في التلفزيون احتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في ناي أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب عايز الوزير يرفد الراجل ده ويمنعه من الكلام ليه؟ قال الحديث ده موضوع لأن ما فيش حد في الدنيا قال إن التراب من جملة المنظفات لكن المنظفات الكلور والصابون والبتاع ده لكن مين قال التراب؟ وإلا كنا عبينا التراب في أكياس وبعناها جنب الصاف والأوم وال- والكلام ده فتصور لما واحد يعترض على حديث النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا وهو يزعم أنه مؤرخ لكن سبحان الله فتحت له أبواب الدنيا الثمانية الحقيقة أنا لفت نظري في الأسئلة هذه المرة إن كلها أو أغلبها أسئلة حديثية في علم الحديث وفي بعض ما قلناه في هذه المحاضرة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين
واخيرا تقبلوا تحيات اخوانكم بدار المنار للانتاج الاسلامي والتوزيع سائلين الله جل وعلا ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما جهلنا اخي الكريم لا تنسنا بدعوه طيبه بظهر الغيب ليقول لك الملك ولك بمثلها ترقبوا المجموعة الثالثة من هذه السلسلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته